ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد من القصص المشهورة جدا في السير قصة جليبيب رضي الله عنه في هذا المجلس إن شاء الله عز أبدأ مستهلا في ال ال هذا الموضوع من خلال مشهد من مشاهد وصورة من صور حياته رضي الله عنه جليبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا خاصا وهو جابر صلى الله عليه وسلم خواطر المنسيين هناك أقوام ربما ينساهم الكثير ولكن دائما المربي أو المصلح الموجه دائما يعامل الجميع على ساق واحدة النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة من غزواته صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم سؤالا غريبا فقال من تفقدون يعني مين تفقدوه في الشهداء والناس اللي ماتت فقالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا هذا الحديث في صحيح مسلم فقال صلى الله عليه وسلم ومن تفقدون طب تفقدوا مين تاني فقالوا فلانا وفلانا وفلانا ثم قال في الثالثة تفقدون أحدا آخر فقالوا لا يا رسول الله سبحان الله قال ولكني أفقد جليبيب ولكني أفقد جليبيب رضي الله عنه فالتمسوا لي جليبيب فبدأوا يبحثوا عن جليبيب رضي الله عنهم فوجدوه سبحان الله في الأموات وحوله سبعة من المشركين فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل سبعة ثم قتلوه اللهم إنه مني وأنا منه اللهم إنه مني وأنا منه يكررها النبي صلى الله عليه وسلم القصة دي فيها عبر كثيرة جدا خاصة أن جليبيب لم يكن شابا مشهورا معروفا بين أهل الأرض خاصة وبين أهل الصحابة رضي الله عنه ولكن ربما يكون معروف عند أهل السماء بل هو معروف عند أهل السماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في أحد هو مني وأنا منه إلا وهو كذلك يعني لكن أنا أريد يعني أستهل من هذه القصة فائدة مهمة جدا أبدأ بها هذه الخطرة ألا وهي فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقول عن أحد هو مني وأنا منه أنه قدم شيئا هذا الفتى قدم شيء قدم وبذل لدين الله عز وجل كتير جدا منا ممكن يظن أنه تمنى أنه يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله فيتمنى على الله الأماني لكن العمل قليل جدا كان أبو مسلم الخولاني كان يقوم الليل وكان له صوت زي عصاية كده فكان إذا يعني تكاسلت نفسه أو ضعفت يضرب يضرب قدمه فيقول إيه يقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سيستأثرون به هم فاكرين إن هم هيستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يحث نفسه ويضربها رضي الله عنه عشان ايه عشان يحثها وكده وكان بيقول كده والله لنزاحمنهم على الحوض يعني احنا ان شاء الله عز وجل سنزاحم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض كتير جدا منا فاكر ان هو هيزاحم هؤلاء يوم القيامه هذا المجلس نتناقش سويا في بعض اعمال هؤلاء ونعرف كويس جدا من سنزاحمهم يوم القيامه مين الناس اللي احنا هنزاحمها يوم القيامة ووصفهم ايه وأعمالهم كانت ايه ونقارن أنفسنا بهؤلاء لأن الإنسان سبحان الله قصص الصحابة وقصص الصالحين والتابعين هي جند من جنود الله كما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه الله كان يقول القصة جند من جنود الله يثبت الله بها كثير من أهل الإيمان وده يعني أشارت له آيات في سورة هود أن الله عز وجل قال كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فقصص السابقين من أهل الصلاح تثبت المرء وتجعله ينشط أكثر وأكثر في الطاعة لأن سبحان الله أكثر الناس أمنا في الدنيا هم أو أكثرهم غفلة فدايما أهل اليقظة دائما يخافون أما أهل الغفلة يشعرون بالأمن ولذلك جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة والعكس بالعكس ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وذلك كان أكثر الناس يقظة هم أكثرهم خوفا خايفين على أعمالهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم العلاء لما في القصة المشهورة بتاعت عثمان بن أبي مزعون لما مات وقالت أحسابه من الشهداء أو شيء قبيل ذلك يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كلما اقترب المرء من النبي صلى الله عليه وسلم كلما تلبس بهذه الخاصية أنه يخاف ان هو يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله خايف ان لا يتقبل منه ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في كلمه عميقه جدا يقول والله لو ان روي عنه يعني انه قال لو ان احد قدمي في الجنه ما امنت مكر الله سبحان الله ابو بكر ثاني اثنين الله عاتب البشر كلهم في هذه الايه ولم يعاتب ابا بكر يعني البشر من غير الانبياء قال الا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين كان مع أبو بكر فأبو بكر خارج بره العتاب سبحان الله فأبو بكر ده يقول كده عمر رضي الله عنه يقول يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر يا ريتني أنا أكون شعرة فين في صدر أبي بكر والأمين أبو عبيدة يقول يا ليتني كنت كبشا يذبحه أهله يا ريت أنا كنت كبش كده والكلام هل الناس دي قالت الكلام ده يأسا لا قالوه معايشة قالوا معايشة واستحضار مش مجرد ان هم كده يقيس لا كانوا حضر عندهم حضور عالي جدا ولذلك نافع يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول وهو عند الصفا اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد فبيقول كلمة عميقة جدا يقول أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني سبحان الله حتى تتوفاني وأنا مسلم وهذا رأى محمد صلى الله عليه وسلم بعينيه وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيما قال قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك القيام أبدا إلى أن مات رضي الله عنه احنا لما نيجي نقارن أعمالنا بأعمال هؤلاء تحس أن أعمالنا دي حقيق إن أن ندر أن تضرب بها وجوهنا نسأل الله العفو والعافية أن تضرب بها وجوهنا إن أعمالنا نيجي نشوفها كده ونشوف اللي احنا هنزاحمهم لا احنا هنزاحم مين هنزاحم من تركوا قوم تركوا الديار والأموال تركوا ملاعب الصباه تركوا كل شيء تركوا الأزواج والأولاد وذهبوا هكذا لا لهم ولا عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط لمجرد الدين احنا هنزاحم مين هنزاحم سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصاري وكان سعد في, المه... في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين رضي الله عنهم جميعا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر أن, ي... أن يخرج من المدينة إلى قتال الكفار في بدر فقال أشيروا علي وأنها ناس أشيروا علي أيها الناس فقام أبو بكر فتكلم فأحسن فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم عمر الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أحدا من الأنصار لأنهم كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينصروه فربما ظن ظان أن هذا العهد خاص بالمدينة فإحنا النهاردة هنخرج بره المدينة يا ترى هت... هتساعدوني ولا لأ فسعد بن معاذ شوف ده ده هتزحمه يوم القيامة سبحان الله سعد بن معاذ يقول ايه يقول يا رسول الله لعلك خرجت لأمر فأحدث الله غيره فأحدث الله غيره يعني اللي هو أنت خارج عشان العير أراد الله النفير لطفا منه سبحانه وتعالى وعلك توليد الأنصار يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم شوفوا يولي فيقول يا رسول الله امضي لما شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت سبحان الله ما بينه وبين اليهود أصلا علاقات النبي صلى الله عليه وسلم يقطعها يعني بيقول له يا رسول الله احنا دبلو سياسيا عادي نقطع كل العلاقات عشانك عادي من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك من أموالنا ما شئت والله يا رسول الله ما أخذت أحب إلينا مما تركت ايه الكلام العميق ده سبحان الله كلام عالي جدا جدا هو ده من ضمن الناس اللي احنا هنزاحمهم هو ده اللي هتزحمه يوم القيامة هو ده اللي, اللي هل ليك انت عمل تسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تدخل عليه السرور بمثل هذا هذه هذه الأعمال هل هتزاحم أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري لما ضيف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحكي إحدى مواقف يعني سبحان الله عشان تعرف نبل هؤلاء لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ماذا فعل استضافه وضيفه في الطابق الإيه؟ الأول وصعد أبو أيوب الأنصاري وزوجته إلى الطابق الإيه؟ الأعلى المهم بيحكي أن جرة الماء انكسرت فماذا يفعل هذا المحب الذي يبذل الغالي والنفيس هو خايف ان في قطرة تنزل فربما تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله فبدأ يجفف الماء بإيه يجفف الماء بلحاف يقول هو عن نفسه والله ما لنا لحاف غيره وما عنديش لحاف تاني سبحان الله ولذا أنا مش هقدر أعمل إلا كده ده أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري اللي قاعد مع زوجته في يوم من الأيام وهو بيتناقش معاها فلما دخل على زوجته فقالت ما تسمع أما تسمع ما يقول الناس أي في حادث الإفك يعني عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة فقال نعم وذلك الكذب ده الكذب طبعا ثم قال لها أكنت فاعلة ذلك أنت كنت ممكن تعملي كده لو أنت مكانها قالت لا قال والله عائشة خير منك وأطيب سبحان الله سبحان الله على النفوس العالية دي شوف ان فكرة ان, إن حسن الظن عامل ازاي في قلوب الناس الرقي العالي جدا في الحب هتزاحمهم في ايه دول النهاردة الواحد يقول لك فلان قال عليك كذا لا تستحمل ابدا ولا تدافع ولا تلتمس لأخيك سبعين عذر فإن لم تجد فقل لعل له عذر لا أعلمه سبحان الله أبو أيوب الأنصاري عشان كده حياته كلها تضحيات وعنده 80 سنة يخرج للقتال ويموت شهيدا رضي الله عنه فالواحد لما يجي يتأمل احنا هنزاحم مين ولا مين ولا مين حتى الذين جاءوا من بعدهم صفوان بن سليم ده شيخ الإمام مالك عما تيجي تشوفه في قيام الليل طبعا ده ده واحد نجم من نجوم الأمة كان يقوم الليل في الصيف والشتاء يقوم معظم الليل سبحان الله إن كان الصيف يقوم في جوف الدار يجي في الصيف يقوم في جوف الدار ليه؟ لأن الجو حار ولا يريد أن تسلمه الحرارة للنوم هو مش عاوز ينام فيطلع يصلي فين زي ما انت تطلع كده على السطح ولا حاجه عشان تفوق سبحان الله واذا كان البرد صلى فوق سطح الدار ليه؟ ليمنعه البرد من النوم فهو خايف يصلي في الصيف جوه عشان الحراره والنوم وخايف يصلي فين في في الشتاء في جوه برضه الدفى والكلام ده كله لا هو يريد ان سبحان الله فالواحد لما يجي يتامل حياه هؤلاء حياتهم كلها كانت بذل وتضحيه لهذا الدين فواحد زي صفوان بن سليم هتزحمه ازاي ده هتيجي يوم القيامه تقول ايه لدرجه ان انس بن عياض بيقول عنه ايه قال رايت صفوان بن سليم لو قيل له غدا يوم القيامه ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العباده وده طبعا اتقال كتير في علماء كتير منهم محمد بن سلمه وغيره يقول لك لو قيل له غدا القيامه هيجيب منين وقت فسبحان الله الامام مالك كان يستحي انه يمشي في المدينه يركب دابه كان يرفض تماما يركب الدابة في المدينة وكان يقول أستحي أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة بحافر الدابة يعني والكلام ده كله معاني عالية جدا هم من دول هنزحمهم ازاي يوم القيامة فالواحد لما يجي يشوف أعمالنا وأعمالهم النهاردة الواحد إذا قام أحدنا لصلاة الصبح في وقتها يعدها نعمة عظيمة هم يفعلون ذلك ومع ذلك يخافون احنا بنعمل العبادة ولا بنعمل جزء من اجزاء العبادة الفرض العين علينا ونحس ان احنا ايه يعني خلاص اه وصلنا المنتهى في هذه العبادة فلازم نشوف الاعمال بتاعتنا هل اعمالنا فعلا تؤهلنا ان احنا نزاحم هؤلاء على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهل نزاحم هؤلاء في العمل اه الكل اه بيحب يعيش على قمة الجبل الكل يتمنى أن يعيش على قمة الجبل كان أحد الأجانب بيقول تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل غير مدركين أن سر السعادة تكمن في تسلقه ما هي السعادة تكمن أنك تتحرك لكن الكل عاوز يطلع الأول الكل عاوز يكون يستأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن من لازم تدفع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لازم تدفع إيه الدفع اللي أنت دفعته لدرجة ان خليل بن احمد شوف وهو بيتكلم على الوقت والدقة في التعامل معاه يقول اثقل ساعات دهري علي ساعات اكل فيها سبحان الله هم ليهم نمط تاني خالص آه والله الاشياء دي احنا ليس لنا فيها الا احنا مروها كما جاءت مالناش علاقة بالمواضيع دي احنا النهاردة يعني ده ليس دعوة اللي احنا ما ناكلش والكلام ده الإنسان يفعل ما تكز وعليه وتساعده هذه الأشياء إلى الدار الآخرة كما قال الله عز وجل وابتغي فيما أتاك الله الله الدار الآخرة ما فيش مشكلة الإنسان ممكن يأكل ويشرب ولا يلعب رياضة معينة تقويه على الطاعة ويستعملها ويستعمله الله عز وجل في ذلك لكن المشكلة في تضييع الأوقات أحيانا تلاقي مثلا عاوزين نتغدى في مكان الشباب يتناقشوا ساعة إلا ربع هناكل فين نص ساعة لأنهم يتناقشوا ده بناكل مش عارف فين طب ناكل فين ناكل فين ناكل فين ناكل فين وفي الآخر خالص إننا نتنقل من مطعم إلى مطعم ونروح مطعم ويبقى المطعم فيه كمان موسيقى وفيه اختلاط وفيه وفيه وفيه مشاكل كتيرة جدا وكل ده مش فارق مع ليه الإنسان يبقى عشان بس يخرج يتعشى مع زمايله ولا حاجة ضيع نص اليوم تقريبا وهنا الخليل بن احمد يقول اثقل ساعات ايه دهري علي ساعات اكل فيها ولذلك هتلاقيهم بذلوا وقدموا قدموا عربون المحبه قدموا التضحيات اما نيجي نشوفها مثلا في طلب العلم اما نيجي نشوف ابو هريره رضي الله عنه يقول لقد رايتني أسرع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرتي وبين حجرة عائشة بقول والله كان بيصيبني الصرع فيقول الناس إنه مجنون والله ما بي جنون ما بي إلا الجوع سبحان الله أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام يقول اللي كان فيا بس هو الجوع شوفوا طب التضحية آه وكان يحيى بن سعيد القطان يقول كنت أخرج من البيت قبل الغداء فلا أرجع إلى العتمة من الفجر سبحان الله عز وجل يخرج وما يرجعش إليه في الوقت ده عشان كده سفيان بن عيينة يقول كان الشاب إذا وقع في الحديث يعني بدأ يطلب الحديث احتسبه أهله خلاص يقول لك بقى ايه خلاص نحتسب وده بقى ايه ده فقدناه خلاص مش هنشوفه كده ولذلك لا تستغرب انك تجد واحد زي ابن عباس رضي الله عنه عكرمه يحكي انه قال كان ابن عباس رضي الله عنه عنهما يجعل في رجلي القيد ويعلمني القران والسنن سبحان الله يعني بيربطه يعني يضيق عليه عشان كده ابن الطاهر يقول بلت الدم في طلب الحديث مرتين بلت الدم في طلب الحديث مرتين مرة ببغداد وأخرى بمكة وكنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك يعني اللي هو بال الدم وما ركبت دابة, دابة قط في طلب الحديث وكنت أحمل كتبي على ظهري وما سألت في طلب العلم أحدا كنت أعيش على ما يأتي يا ربي طب النهاردة طلب العلم يسير وميسر وعلى التطبيقات والنت والمشايخ والعلماء وكل ده موجود على ايه على النت ويسير والكلام ده كله فين طلب العلم فين الجدية فين الإنسان النهاردة عشان يقرأ ولا يحفظ ولا بتاع نسأل الله المشتكى ابن أبي حاتم بيحكي إن هو قعد في مصر سبعة أشهر يقول كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرق عاوزين يأكلوا مرقة مش عارفين يأكلوها سبحان الله كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ بالليل النسخ والمقابلة يعني الصبح قاعد مال ايه يلف على المشايخ وبالليل بقى بيبيض الكشاكيل ويراجع والكلام ده بيقول في يوم من الايام ذهبنا فلم نجد الشيخ فذهبنا الى السوق فاشترينا سمكة فقول فلما اشترينا السمكة هممنا ان ايه يعني نجهزها للاكل فبقول فإذا جاء إيه وقت الشيخ الثاني قد أتى علينا فيجي وقت الشيخ الثاني فخلاص بقى انشغلوا طبعا بالليل يشتغلوا نسخ والصبح شغالين فين في لف على المشايخ يقول سبحان الله فلما كاد أن يتغير فأكلناه نيئا كل السمك ني خلاص السمك هيتعفن فكلوه ني يقول لم يكن لنا فراغ ولم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه مش لأن حد عشان إيه ثم قال بعد بعد ما الحق القصة دي عليه لا يستطاع العلم براحة الجسد أن الأنتخة مش هتجيب علم سبحان الله فده واحد أحمد بن حنبل يقول أقام شعبة على الحكم بن عيينة ثمانية عشر شهرا حتى باع جذوع بيته سبحان الله ابن عيينة يقول عن شعبة بعت ان هو يعني باع شعب بعت طست امي بسبعه دنانير سبحان الله حتى الامام مالك باع الله يطلب العلم حتى باع سقف بيته سقف البيت النهارده ممكن بس النهارده الاخ عاوز يشتري كتاب مهم جدا ممكن يبيع موبايل ويجيب موبايل اقل درجه نفسه لا تحدثه بذلك ولا تشجعوا على ذلك ثم نقول إيه والله لنزاحمنهم على الحوض صعب جدا الانسان يزاحم هؤلاء بمجرد الاماني لابد من أفعال ولابد من أقوال فنسأل الله عز وجل يسددنا لهذا الأمر نيجي نشوفهم بقى عباداتهم التضحية بتاعتهم والكلام ده كله زي ما هيجي معانا دلوقتي شيء مبهر جدا يعني إن كنا صادقين في أن إحنا نريد أن نزاحم النبي صلى الله عليه وسلم ونزاحم نزاحم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزاحمهم عند الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صادقين فلا بد أن نقدم هذا عربون العمل لا بد أن نتقي الله عز وجل المرء يأخذ الكتاب بقوة كما قال الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة فلا بد أن يكون في قوة تكلمنا في بعض أعمالهم وعلو همتهم في العلم في طلب العلم تكلمنا في بعض أعمالهم في مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم فنكمل مثلا في موضوع المزاحمة في أمر الحب كابس بن ربيعة كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يمر يعني فقال له أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنت, أنت شبيه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فبكى من مجرد الحب ان هو يرى شيء جبلي لديه انه يشابه النبي صلى الله عليه وسلم ده كان كافي يعني ان هو يطع حتى قتاده رضي الله عنه كان جالس مع انس بن مالك رضي الله عنه فانس بيصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم وده برضو من ضمن الحقيقة ده لوحده من الحب ان هو يصف ليهم الايه المحبوب فهو بيصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وكان شعره كذا وكذا يشبه شعرك يا قتادة فبكى قتادة يعني ان شعري يشبه شعر النبي صلى الله عليه وسلم ايه الجمال ده سبحان الله فيبكي قتادة على طول ذلك عمرو بن العاص من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أستطيع أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما كنت أحد النظر إليه سبحان الله من الحياء والحب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطيق النظر إليه من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واحد زي ابن عمر يخاصم ولده بلال لما يقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فبيقولوا والله لا نمنعهن لا إحنا هنمنعهم بقى عشان إيه ممكن يتخذوا الأمر ده يعني وسيلة لأشياء أخرى كل شوية بقى الأخت خارجة رايحة فين رايحة المسجد وتعدي على مطعم وتعدي على الترزي وتعدي مش عارف تشتري إيه من الهايبر والكلام ده فهو يعني يرى أن النساء ممكن يتخذوا هذا الك... هذا الأمر علة فهو قصد ذلك بلال رحمة الله عليه فقال له أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا تقول والله لا نمنعهن فالراوي يقول فسبه سبا عنيفا ثم قال ابن عمر فوالله لا أكلمك ما حييت سبحان الله يعني لمجرد حاجة زي كده الحب عالي جدا مزاحمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في في درجة لدرجة ان احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واظن عبد الله بن عبد ربه دعا على نفسه بال انه يفقد بصره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أريد أن أرى أحد بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرطبي فما نام فما, فما بات هذه الليلة إلا وهو أعمى وإن كان يعني أن ده مسألة الدعاء على النفس والكلام ده فيه نهي عنها لكن سبحان الله غلبه الحب فذهل عقله ربما في هذا الباب واستحضار عقله لهذه النصوص عمر بن الخطاب في يوم من الأيام ماشي وهو أمير المؤمنين فوجد مذابا هذا المذاب يعني زي الماسوره اللي بتنزل ميه كده من فوق السطح مذاب بيكون موجود في بلكونات بعض الناس فوق سطح ابن العباس رضي الله عنهما فلما نزل الماء من هذا المذاب فعمر أزال هذا المذاب فخرج إليه العباس وقال أتدري من وضعه أنت عارف مين اللي وضع المذاب ده فقال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف المزاحمة بقى شوف الحب عشان تعرف بقى انك انك محتاج انك تزاحم هؤلاء في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد الحب وخلاص لا ده مجرد ما عرف ان النبي هو اللي وضعه فقال والله لتطأن على ظهري ولا تضعه مكان كما كان ضعف على ظهري وجاس عمر على ركبته رضي الله عنه حتى يصعد العباس ويضع الميزاب كما كان حب عالي جدا جدا جدا نقارن بقى الحب ده النهارده بواحد تقول له ولا واحده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وتلاقي الاخت تاول النصوص وتقول لا اصل النبي قصده اصل النبي مش عارف ايه والاخ يقول كذلك سبحان الله فده حتى في التوبه لما تشوفهم هم بيتوبوا كانت توبتهم سبحان الله لعل الله عز وجل قدر لهؤلاء الكبار فحول أن يقعوا في المعاصي لأمور ومقاصد عليا من هذه المقاصد حتى نرى نبلهم في توبتهم يعني تعرفهم تقولوا يا سلام على توبة هؤلاء فوقعوا وقدر الله عز وجل, عز, عز وجل عليهم ذلك لأن من إحدى المقاصد أنك تشوف الكبير عما بيقع بيتوب إزاي هل بيدخل في جو القوقعة وبيغلق على نفسه ويحرم نفسه من الحسنات هل بيظل يائس ماذا يفعل أو من يزاحم هذا القدر الذي ابتلاه الله به ب- بالحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات شوفوا المرأة التي قالت وفعلت الفاحشة وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه المرأة متزوجة فحد الزنا بعد الزواج هو الرجم فأتت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني يا رسول الله سبحان الله والقصة مشهورة يعني لا أقصد أن أنا أسردها كلها ولكن أريد أن ألتمس شيئا يعني من لطف الله اللطيف سبحانه وتعالى ربما أنه يقدر على العبد الصالح ذنبا يكسره وربما ذنب خسيس لا يفعله مثله ولكن هذه المعصية الخبيثة يعني الدنيئة قدرها الله عز وجل لطفا بعبده هذا ليكسره إليه ويكسر قلبه فينصاع إلى مولاه هذه المرأة قدر الله عز وجل عليها في هذه الكوكبة المضيئة من النجوم الساطعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه البيئة المباركة أنها تقع في هذا الذنب حتى يستيقظ إيمان لديها قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم سبحان الله فتابت توبة عالية جدا قدرها الله عز وجل طب احنا النهارده عم بنقع أخبار توبتنا ايه هل بنتوب زي هؤلاء هل بننكسر كما انكسر الثلاثة ثلاثة من نخيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مش تخلفوا عن صلاة ولا حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب للجهاد عمل صعب جدا ويخرج من مثل كعب بن مالك الذي لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قط في المجمل يعني لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فكان شاعر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحايينه ومع ذلك سبحان الله قدر الله عز وجل عليه في آخر حياته أنه يقع في ذنب هذا الذنب يعد من الذنوب الكبيرة جدا أنه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ولكن اللطيف قدر هذا الذنب حتى يرينا توبة هذا العظيم وتكون و و ويثني عليه ويمدحه ويقول لنا كونوا معه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله ويثني عليهم ويطني بالقرآن في آية خاصة يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا سبحان الله ويحكي الله عز وجل قصتهم فتوبة هؤلاء سبحان الله هت... احنا محتاجين نقارن التوبة بتاعتنا احنا النهاردة عم بنقع في ذنب نقول استغفر الله واتوب اليه وخلاص لا شوف توبة هؤلاء حتى ان الله عز وجل قال حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم سبحان الله وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه في الوقت ده سبحان الله ربنا يقدر عليهم ذلك قاتل المئة نفس لم تشغله السكرات مجيء ونزعات الموت وسكرات الموت لم تشغله أن هو ينأى بصدره ويقبل على مولاه كل واحد لما يسمع القصص ديت يقارن نفسه بقى في التوبة شوف دول عملوا معاصي أكبر بكتير من اللي انت بتعملها دول قتلوا وزنوا وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أثنى الله عليهم وقدر هذا ليثني عليهم سبحانه وتعالى فمش المشكلة أن التقي يعصي هذا من شأن الله عز وجل لما ذكرت أهل التقوى المسارعين في الخيرات في سورة آل عمران قال من ضمن علامات هؤلاء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله يعني ممكن يفعلوا الفاحشة ممكن يظلموا أنفسهم بالمعاصي ويلطخوا أنفسهم بها لكن الفكرة فين ذكروا الله على طول فإذا هم مبصرون كما في الأعراف يفوق هي المشكلة مش مشكلة أن يقع الإنسان في الذنب بل عباد الرحمن من صفاتهم من صفات من صفات بعضهم أنه ربما دعا مع الله إلها آخر ربما قتل نفس وربما زنى ولكن تاب توبة صالحة كما قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فابتلاه الله بالمعصية ليبدل تلك المعصية حسنات سبحان الله الشاهد لا أريد أن أستفيض في هذا الباب أردت بس ألمح يعني أشير إشارة خفيفة قد إيه كانت توبة هؤلاء كانت عميقة جدا فالنهاردة عم يجي الإنسان بيقع في ذنب في غيبة وفي نميمة ولا في معصية خسيسة تجد في التوبة بتاعته توبة إيه توبة يعني لا يتذوقها قلب مجرد توبة إيه باللسان والكلام ده اما نيجي مثلا نشوفهم في الأخوة في باب الأخوة ونقارن أنفسنا بهم انظر شوف تعالوا نشوف الأنصار كده سبحان الله الأنصار آووا المهاجرين وضيفوهم بعد ما هاجروا والقصة المشهورة أنهم اقتسموا بيوتهم واقتسموا أموالهم فيما بينهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليهم وأعطاهم الله عز وجل من غنائم بني النضير بعدما أجلاهم الله عز وجل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عارضا عليهم عرضا قال لهم للأنصار إن أحببتم قسمت ما فتح الله علي من بني النضير بينكم وبينهم أي المهاجرين وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكن في مساكنكم وأموالكم برضو إيه هنكمل زي ما هم يعني هناخد دلوقتي حاجات بني النضير انتوا النص وهم النص ونقسم منكم بس الوضع يبقى على ما هو عليه ده عرض وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم يعني نعطيهم كل حاجة وياخدوا هم الغنيمة كلها بس انتوا ما تاخدوش حاجة وخلاص كده يسيبوا بيوتكم كده طبيعي سبحان الله في اي حاجه من الحاجات ديت الواحد يختار احد العرضين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العرض ده ان احنا نقسم المال بينكم بس يبقى الامر على ما هو عليه هيبقوا ان هم يقتسموا دوركم وعادي كل واحد ايه مع اخيه او العرض الثاني ان هم ياخدوا المال كله ويسيبوا بايه بيوتكم فماذا قالوا سبحان الملك فقال سعد بن عباده وسعد بن معاذ بل نقسمه بين المهاجرين تقسمه بين المهاجرين يا رسول الله ويكونون في دورنا كما كانوا ونادت الأنصار لما قالوا كده رضينا وسلمنا يا رسول الله آه طبعا رضين والكلام ده كله ولذلك قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم الله أكبر سبحان الله معاني في الأخوة إحنا النهاردة مين منا النهاردة عنده استعداد لو لي أحد المسلمين محتاج ان يقسم بشقته بالنصين هو ياخد النص وهو ياخد النص يجي يقسم ماله نصين النهارده عندنا شعب شعوب كامله من شعوب المسلمين ربنا يفك كرب جميع الامم المسلمه شعب زي شعب سوريا النهارده شعب لا مأوى له ولا ملجأ له إلا إلى الله عز وجل النهارده طرد طرد كثير منهم الكلام ده مين النهارده عنده استعداد ان يقول لك انا عندي العماره بتاعتي فيها ثلاث شقق فاضيين انا ساعطي ليهم شقق ساعطي ليهم مش عارف ايه والكلام ده كله سبحان الله ما تجي لا تجد هذا الامر موجود عندنا بتاع حتى عندهم ايثار حتى بالحياه مش مجرد ان هو يؤثره في مال وبتاع لا حتى حياته ممكن يؤثره عكرمه رضي الله عنه في غزوة اليرموك بيقول من يبايعني على الموت فقام الناس تبايع على الموت وظل يقاتل على في إيه دون فسطاط خالد رضي الله عنه وقاتلوا قتال عنيف حتى إيه يعني أصيب إصابة بالغة ومات رضي الله عنه في هذه المعركة الشاهد لما أتي إليه بمال بماء عشان يشربه هو في النزع فقال إيه دونك أخي لا طب شوف اخويا كده اللي جنبه وراحوا للاخ الثالث وراحوا للاخ الثاني ثم قال له ايه دونك اخي فراح للثالث فلقى ايه فارق الحياة فلما رجع عكرمة لا فارق الحياة سبحان الله إيثار بالحياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الأخوة إنما المؤمنون إخوة تعمل إيه؟ تؤثر عمر رضي الله عنه بشيء نفيس جدا جدا جدا عمر وهو بيموت بعت أرسل ولده عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يطلب منها أن هو يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحجرة فيها النبي وفيها أبي بكر في مكان فاضي بس قالت والله كنت أبقيت هذا المكان لي أنا ولكن والله فلأثرنه اليوم على نفسي وأعطته هذا اليوم سبحان الله أعطت هذا المكان في في نبل أعلى من كده إحنا النهاردة عم نيجي نزاحم هؤلاء يوم القيامة هنزاحمهم في إيه عشان نعرف دول بذلوا وعملوا ايه واحنا عملنا ايه فالواحد ان شاء الله لما بيعمل المقارنه ديت بيعرف كيف كانوا وكيف اصبحنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن الاشعريين يقول ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو يعني الطعام نفد يعني وقرب يفنى او قل طعام عيالهم بالمدينه لو ما فيش اكل يعملوا ايه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد سبحان الله كل واحد يجمع ويحطه في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية ده عنده ايه عنده مثلا 100 دينار يروح حاطه وده عنده 50 درهم يروح حاطه وده حاطه مش عارف ايه كل واحد يحط اللي عنده وبعد كده يقتسموا فيما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على الكلام الرائع ده فيقول ايه فهم مني وانا منهم فهم مني وانا منهم رضي الله عنه ولذلك ابو سليمان الدارني يقول إني لأضع اللقمة في فم أخي من أخ من إخواني فأجد طعمها أجد طعمها في حلقي يعني هو يجد طعمها في حلقه كان مسور بن الوراق يقول ما كنت لأقول لرجل إني لأحبك في الله فأمنعه شيئا من الدنيا سبحان الله ابن عمر يقول أهدي لرجل من أصحاب النبي رأس شاه شوفوا الأخوة بقى وشوفوا الإثار وشوفوا المعاني الراقية العالية دي يقول أهدي لرجل من أصحاب النبي رأس شاه فقال إن أخي فلانا لهو أحوج إلى هذا مني يعني بيقول فلان أخويا ده فقير ويحتاجها أفضل مني يعني قال فبعث فبعثت إليه قال فلم يزل به واحد إلى آخر كل واحد يقول فلان أحوج إليه فلان أحوج إليه قال حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول قال ابن عمر وفيهم نزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم يعني هم فعلا محتاجينها ومع ذلك يقول لك بس في واحد احوج للموضوع ده مني رغم هو محتاج راس هذه الشيء سبحان الله تعالوا شوفهم في الانفاق عشان تعرف اعمالهم كانت ايه قد ايه واعمالنا احنا ايه شوف انت اعلى حاجه بتنفقها ايه وانفقت اخر مره ايه وبتنفق عم بتنفق جنيه و2 جنيه و3 جنيه هنا و4 جنيه هنا ومش عارف ايه والكلام ده كله بتحس بايه ابن عمر كان يفرق في المجلس الواحد ثلاثين ألف ثم يأتي عليه شهر فما يأكل مزع مزعة لحم إذا إنه شهر كامل مش لاقي اللحمة ويطلع 30 ألف سبحان الله قيس بن سعد بن عبادة استبطأ إخوانه في مرضه يعني هو استبطأ إخوانه في مرضه كان مريض فيعني وكأنه إيه وجد في نفسه لماذا لا يأتون إلي ويجي يزوروني يعني فطبيعة الإنسان بيحب في مثل هذه الأماكن والأوقات إن في حد يزوره يعني فقالوا يستحيون مما يستحيون مما لك عليهم من الدين هو راجل ليه ديون عند الناس ديت وبتاع فليه فلوس عندهم فهم بيقولوا والله هم مستحيين يجوا لك وهم عليهم ديون وكده يعني فقال اخذ الله مالا يمنع الاخوان من الزياره فنادى فارسل مناديا ينادي ان الله عن انه كل من لديه من يعني عليه دين قد أسقطه فهو بريء منه سبحان الله فأسقط الديون رضي الله عنه بسبب هذا الأمر طلحة الخير الفياض رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ده حاجة عجيبة جدا طلحة من يعني طلحة سبحان الله له مواقف مشهورة جدا في الجهاد وفي الشهادة في في البذل والتضحية حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول هذا اليوم كله لطلحة شوف عم يبقى واحد يعني واخد يوم أحد ده يوم يكفي فيه ستين آية في سورة آل عمران فيها عم واحد بس أبو بكر كده بشهادته وكفاك فخرا أن أبو بكر هو اللي يشهد يعني يقول هذا اليوم كله لطلحة سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أيضا فعم يجي يقولوا أن اليوم ده كله كان لطلحة فطلحة كان مش هو ده بس اللي كان بيزاحم فيه طلحة النبي صلى الله عليه وسلم وبيرتب عشان يزاحمه على الحوض لا كان اسمه طلحة الخير الخير وكانوا يسموه طلحة الفياض فده سبعة من أسارى بدر ويكفي أهل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم أن الله لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا فقد غفر الله لكم فهو فدى عشرة من أسارى بدر وجاء يمشي بينهم سبحان الله واشترى مئة غلام مئة واحد من اللي اشتراهم غلام ثم أعتقهم وزوجهم وكل غلام سمى أول ولد ليه طلحة فعشان كده سموه طلحة طليحات يعني ده بقى إيه سبحان الله آه نسأل الله أن يتقبل منه طلحة طليحات آه عما تيجي تشوفهم آه في الرفق والرحمة حتى بالعصاة تشوف عثمان رضي الله عنه يت... يعني عثمان يتصدق بجزور بجمل ليه عثمان يتصدق بحاجة زي كده معنى لا تجده إلا في من تستحي منه الملائكة رضي الله عنه لماذا تصدق بجزور قالوا له الحق ده في قوم مجتمعين وكان أنا ذاك هو أمير المؤمنين قالوا إن قوما يجتمعون على شرب الخمر ومعصية الرب جل وعلا في مكان ما فتلكأ أن يذهب إليهم ثم ذهب إليهم فما وجدهم وجدهم قد انصرفوا فقال الحمد لله ثم تصدق بجزور طيب فين ليه الحمد لله تقصد إيه قال الحمد لله الذي لم يطلعني على عورات المسلمين يعني اما يعني ايه النظافه دي دي دي, دي رقيه عالي جدا قارن بين حاجه زي كده وبين واحد إيه عنده شغف ان يعرف المسلمين بيعملوا ايه في الخفاء سبحان الله في حين ان الله عز وجل الذي تنتهك حرمته في هذا الخفاء هو هو الذي قال لنا من نقلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله ستير يحب إيه؟ الستر ثم يقول لنا ومن ستر مسلما هو يتعدى حدود الله والله يقول لك هو مشكلته معايا أنا إذا سترته وهو يتعدى حدودي سترتك يوم الفضيحة فمن ستر مسلما ستر الله الله ستره الله يوم القيامة وهذا طبعا محمول على من لا على من يفعل الذنب في خفاء أما من يهاجر به والعياذ بالله فكل أمتي معافى إلا من يجهر بهذا الأمر إلا المجاهرين فنسأل الله العفو والعافية فالشاهد لما الواحد يشوف حاجة زي كده عشان كده كانت تلاقي النفوس العالية يقولوا ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية ارحموهم انت عم تشوف واحد كده فوالله ان اهل البلاء مش مسألة ان انت عم شفتهم ان انت في غنى لا هو ان الله عز وجل جملك بالستر لكن انت بس دول واقعين فانت ماشي في الشارع شايفه بيشرب خمرة شايفه مثلا والعياذ بالله بي بيسب ويشتم ولا يقول كلام سيء انت شفت شفت انكشاف الستر عنه لكن حقيقة أنت تفعل أكثر منه ابن مسعود أثر ده عجيب سبحان الله كثيرا ما يعني يدهش المرء هذا الأثر يقول والله لو تعلمون على أي شيء أغلق بابي ما جالسني أحد طب حاول لأنك تفكر هو ابن مسعود ممكن يكون بيعمل إيه عشان أصل هو حاجة من هو صادق نجزم بصدقه فإنه إيه ممن إيه ممن أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيه في قراءة القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحيل إلا على رجل مليء فده راجل ملئ علما طيب الراجل ده اللي ملئ علما وصدقا ده عما يقول هذا الكلام طيب إيه حاول تحاول تفكر كده وتعصر دماغك يا ترى كان بيقفل على بابه إيه سبحان الله آه رضي الله عنهم جماعة هختم بموضوع مزاحمتهم في التضحية انك تقارن نفسك بيهم في التضحيه الناس دي ضحت بيه واحنا ضحينا بيه انا في بدايه الكلمه قلت ان ايه احنا هنزاحم مين هنزاحم من تركوا الديار وتركوا الاهل وده اللي بيروح بس مشوار معرض ويقعد يومين بتاع بيرجع البيت ويشتاق وبتاع اللي بيروح يعمل عمره عمره رايح يحج بس لو قعد اكتر من الخمس ست عشرة ايام اكتر من الحج وبتاع يتألم لبعده عن ايه عن وطنه وملعب صباه واهله واولاده وسبحان الله الغربة مؤلمة سبحان الله ولذلك خففها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طوبى للغرباء الغرباء بقى في ايه في المنهج وغرباء في الدين والكلام ده والقابض على الجمر فالشاهد ان الصحابه دول بذلوا وتعبوا جدا يعني اما انس بن النص بن النضر يقول لسعد بن معاذ يوم يوم احد والله يا سعد اني لا اجد ريح الجنه من من دون احد يا جماعه ده رايح راجل حامل روحه على كفه ويروح والكلام ده كله ويروح وي وي وفعلا يقبل بقلب وهو مشتاق بهذا الكلام سبحان الله النفوس عجيبه جدا ولذلك من صدقه اتفرتك رضي الله عنه بضع وثمانين ايه موضعا في جسده جرح واخته ما تعرفوش فين فين اخويا فين مش عارفه تجيبه فين في موضع في بنانه كده هي عرفته زي ما الواحد مثلا يكون ايه مجروح مثلا في صابع ولا ليه ما يسمى حسنه ولا حاجه فعرفته من ليه اه ده اخويا بقى سبحان الله يعني شوح ومع ذلك ايه هو آه ترك الشيء اللي يكون عربون حقيقي للمحبة عربون للمزاحمة للنبي صلى الله عليه وسلم إيه على الحوض عمالين نشوف واحد زي حنظلة حنظلة ابن أبي عامر حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة حنظلة ده عم ابن حجر يحكي قصته في الإصابة وابن الجوزي بيتكلم عليه حاجة عجيبة عجب العجب راجل يا جماعة في عرس راجل في عرس ومع ذلك النهاردة اللي بيتجوز في رمضان ممكن ما يقيمش الليل ولا يشهد التراويح مثلا أسبوع بحجة إيه أنا بتجوز ولا بتاع ولا الكلام ده كله يختفي والكلام ده راجل في عرس يأتي أهله في هذا العرس وسبحان الله عز وجل سبحان من يخرج له الحي من الميت والد طلحة والد حنظلة رجل من كبار المنافقين هو أبو عامر الراهب اللي كان يريد النبوة تنزل عليه فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بقى سمي أبو عامر الفاسق وزوجته جميلة مين جميلة بنت أبي سلول سبحان الله فأهاليهم يعني حماه وحماها حاجة يعني ناس سبحان الله لكن سبحان من يخرج الحي من الميت وهم تزوجها حنظلة رضي الله عنها يضحي في ليلة عرسه يسمع يا خيل الله اركبي ما يقولش بقى أنا مالي بقى يا خيل الله اركبي اللي عاوز يركب بيركب لا عارف كويس جدا ان ده نداء هو يشتاق ليه اصلا هو هو عايش ليه كده زي ما ابن ملحان قال فزت ورب الكعبة عم أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة الجنة الجنة الجنة راح على طول رامي ليه رامي على طول عامل حرام بن مرحان على طول راح رامي آه، رمى على طول التمر وجري واتحرك ليه هو عايش على الفترة دي عما طعن آه، في في في في ظهري وقال فزت بربك طب هو بيقول لي فزت بربك طب هو مستنيها هو بياكل ويشرب والكلام ده كله عشان ايه متطلبات الحياه زي اللي بيحط البنزين في العربيه ليه عشان يمشي هو عاوز يمشي هو مش عاوز يقعد جنب البنزينه فهو نفس الكلام هو تزوج والكلام ده كله ولا بياتي اهله ليه متطلبات الحياه لكن اللي عايش عليه يا خيل الله اركبي هو مستنيه اصلا يداء فاول ما النداء ده جاله ما لحقش يغتسل اصلا طب اغتسل وانزل وحط البرفان وبتاع وانت كده كده معذور والكلام ده كله لا لا لا لا, لا. وصار مفخره الاوس الاوس قاعدين مع الخزرج فكل واحد بيفتخر من منهم يعني فقام الاوس وقالوا إيه؟ منا غسيل الملائكه انت هتجيبها ازاي دي؟ اما واحد يقول لك منا غسيل الملائكه هت- ه- هتجيبها ازاي؟ قال منا غسيل الملائكه ومنا من اهتز له عرش الرحمن وهو سعد بن معاذ ومنا من حمته الدبر النحل يعني هو عاصم بن ثابت ومنا آه، من آه، شهادته ب- برجلين خزيمه بن ثابت يعني الخزرج هيقولوا يعني فسكت الخزرج وقال رجل منهم قال ومنا أربعة أخذوا الك- إيه؟ الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هم ياخدوا القرآن منهم واللي هو أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد الأربعة صحيح مسلم فسبحان الله إيه، هي دي هي دي الحاجات اللي نفتخر بيها مش يقول له انت منين وده يقول له منين انا من عيله كذا وانت من عيله كذا احنا اللي واخدين الشارع ده وانتوا اللي واخدين المناطق لا لا سبحان الله هي دي المفاخر الحقيقيه عمرو بن جموح راجل اعرج رجل أعرج عذره الله عز وجل عذره الله عز وجل ومع ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يروح يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الأولاد بيشتكوا الأولاد ليه؟ لأنه مش مش بيساعدوه وهو كبير لا رايح يشتكوا ان هو مش بيصرفوا عليه لا رايح يشتكي ان الاولاد ما بيسمعوش كلامه لا رايح يشتكي ليه ان لو اولاده منعينه الجهاد ودي حاجه مش هتشوفها تاني يعني تقريبا لغايه يوم القيامه مش هنشوف الحاجات دي تاني احنا نشوف العكس يعني اعلى اعلى درجات هذا الامر ان احنا ممكن نلاقي طالب او آه، شاب رايح يشتكي ايه مثلا حد من العلماء يشتكي اباه يقول له انا والدي مانعني ان انا احفظ قران ومانعني ان انا اجاهد في سبيل الله والكلام ده حتى في سوريا دلوقتي في الطحن ممكن تلاقي شاب يشتكي لكن ان ان ان شيخ كبير والد رايح يشتكي ولاده ان هم مانعينه لا لا ما تلاقيهاش دي الا في النفوس الكبار بقى فراح يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد عذرك قال يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة آه سبحان يا جماعة ليه هدف الجماعة اللي بيتكلموا في الأهداف ويقول لك إنك لازم تبقى ليك هدف والرؤية والرسالة والكلام ده كله اتفرجوا على الراجل ده شوف رسالته إيه هدفه إيه هدفه إن عايز أخش الجنة وأنا أعرج فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والله لقد رأيته يطأ الجنة بعرجته هذه سبحان الله وشوف التضحية ضحوا بكل شيء لدرجة واحد في صحيح البخاري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يسأله عن الصلاة في الثوب الواحد بيقول يا رسول الله هو احنا ننفع نصلي في الثوب الواحد كان زمان بقى الرداء وايه زي لبس العمرة كده رداء وايه وإزار وخلاص فقال له طب ممكن يبقى في حاجة واحدة وتستر العورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان هو كل هو هو اصلا هو انا عارف ان انتم معظمكم كل واحد ليه توب واحد هو كلكم ثوبان تعالى بقى النهارده قارن تلاقي الدنيا شوف مصعب بن عمير ما رأيت أحسن لما من مصعب رضي الله عنه كان أحسن شاب في مكة ومع ذلك ضحى بكل هذه ايه الأبهة والوجاهة والكلام ده كله ويتمرمط لدرجة إن سعد بن وقاص بيقول وأنا واخده للحبشة لم يستطيع أن يسير على على ال- على الأرض فحملته مش قادر يمشي وهو راجل مطرف ومع ذلك يبقى هو سفير النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مات سعد يغطي را- مصعب رضي الله عنه نغطي راسه رجله تظهر نغطي رجله راسه تظهر فعملوا ايه سبحان الله قال غطوا رأسه صلى الله عليه وسلم شوفوا رأسه ويجعلوا على رجليه شيئا من الإصغر فسبحان الله هو ده اللي كان خرج منه عشان كده عبد الرحمن بن عوف من سادة الناس الأغنياء كان إذا تذكره بكى ويقول هذا خرج ولم يأخذ إيه شيئا من الدنيا فصادق من قال فيهم عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم من عابد دمعه في الخد أجراه أول ما الليل يجي تلاقيهم إيه رهبان ليل فعلا فإذا جاء النهار سبحانه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون إيه رؤيا نفسهم يشوفوا إيه رؤيا فصدق سبحان الله عز وجل إيه، ولذلك كان من توفيق الله للدكتور سيد العفاني إن هو عمل كتاب رائع اسمه رهبان الليل وفرسان النهار آه، بي- بيلخص تماما حياة الصحابة والتابعين والذين جاءوا من بعدهم وتبعوهم بإحسان هم هو حياتهم كانت كده فأنا أنصح ال- القراءة بل إدمان القراءة إدمان القراءة في تراجم هؤلاء كان سيدنا الشيخ الحويني ربنا يشفيه ويعافيه ويرزقنا وياه حسن الخاتمة بيقول إن من أكثر الكتب التي تربي على الزهد كتب التراجم لأنها هي بتقول لك الناس ديت عاشوا الدين إزاي فأنا أنصح بكتاب علو الهمة الدكتور محمد السمير المقدم خاصة الطبعة الجديدة بتاعته طبعة فيها زيادة وإن شاء الله تستفيدوا جدا منها وفي كتاب اسمه حياة السلف بين القول والعمل طبعة ابن الجوزي الكتابين دول مناسبين جدا طبعا الكتاب العملاق علو الهمة بتاع صالح الأمة في علو الهمة بتاع الشيخ سيد العفاني والسير أعلام النبلاء كل هذه الكتب مليئة بالتراجم والكلام ده إن شاء الله الإنسان لو أدمن القراءة في هذا الباب يعرف كويس جدا من سنزاحمهم يوم القيامة عشان نستعد وفعلا ندرك إن إحنا نزاحم هؤلاء نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم